السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وحشتوني وفعلا والله وأنا جاي درس يوم الثلاث بحس ورب الكعبة كأني رايح لصلة رحم بحس إن أنا جاي لوسط أهلي وناسي وفعلا أنتوا أهلي وناسي وعيلتي وأسرتي وعزي وربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب العالمين واجعلنا دايما كده نذكر بعض بالله ونقعد مع بعض في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم أجمعين وأن يبيض وجوهنا بهذه الجلسة المباركة في ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة بنخبط فتح لنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وجهه أجمل وأبهى وأضوأ من القمر صلى الله عليه وسلم ودخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ولقينا النبي بيكلم الصحابة وبيقول لهم موضوع يفتح باب الأمل قعد يوصف لهم أرض المحشر بس قبل ما نخش اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قعد يكلمهم عن أرض المحشر وعن أهوال يوم القيامة وأفراح يوم القيامة طبعا يوم القيامة ما كلوش أهوال وبس لا أفراح وأطراح في يوم القيامة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأفراح والأنوار يوم القيامة اللهم أمين يا رب العالمين حبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة علشان يعلق قلوبهم بالآخرة وعشان القلوب دي ما تتعلقش بالدنيا يبقى هي دنيا وبس وفلوس وبس وسلطة سلطة وبس و... لا لازم يكون في حاجة في قلوبنا بتفكرنا دايما بيوم اليوم دوت هو أجمل يوم في عمرنا يوم أن نلقى حبيبنا جل وعلا فيوم القيامة هو أجمل يوم في نظري لأن هو اليوم اللي هنشوف فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الحوض وهو اليوم اللي هننظر فيه إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى يوم في غاية الروعة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما ويجعل اليوم ده أحلى يوم في حياتنا فالنبي بيفكرهم وبيقول لهم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين وهجمع لك بين الأحاديث كلها كلها في حديث واحد كده والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم فالنبي لقى الصحابة ابتدت يعني جلودهم كده تقشعر وابتدت قلوبهم تشعر بخوف شديد جدا يقوم فاتح لهم باب الأمل ويروح قايل لهم صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون بما ذلك؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح يحكي لهم قصة الشفاعة ولذلك درس الليلة دي بعنوان كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا بعد ما بدأ يذكر لهم كل ده احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن النبي ونعمة الأمل والحمد لله رب العالمين ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما لما اتكلمنا عن النبي ونعمة الأمل جت إيميلات عظيمة جدا وجميلة ورسائل ما شاء الله زي الفل على الموبايل ناس بتقول الحمد لله جددت الأمل في قلوبنا الحمد لله في أمل طبعا في أمل ما دام في رب سبحانه وتعالى رحيم كريم ودود شكور أكيد في أمل لو إنسان مذنب بيبقى في أمل لأنه هيتوب وربنا هيقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات لو فقير في أمل أنه يغتني لو مش في الدنيا يبقى في الآخرة لو إنسان مريض إن شاء الله في أمل أنه ربنا يشفيه في أمل في كل حاجة إن شاء الله ربنا يا ربي لا يقطع عنا ولا عنكم الأمل أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه فحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر لهم أحوال يوم القيامة بدأ يذكرهم بأن في نعمة كبيرة أو جليلة ربنا أذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى نعمة الشفاعة إن ربنا يأذن لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة فراح النبي حكي لهم قصة الشفاعة وقصة الشفاعة هقولها لكم كده بكل بساطة لأني بتعمد إني أتبسط قوي في الأسلوب عشان أمهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامي اللي في يوم من الأيام قلت لما ماتت أم الله يرحمها رحمة واسعة قلت يا ربي إن كنت حرمتني من أمي فاجعل كل أم من أمهات المسلمين أم ليا وربنا حقق لي الرغبة ديت وأكرمني بالنعمة ديت فكل انسان بقابله يقول لي ام ابتدائي لك قلت له الحمد لله يعني انا فقدت دعوه واحده فوجدت ملايين الدعوات من امهات الغاليين اللي قاعدين قدامنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين فاللي حاصل ان النبي بيحكي لهم ان الناس يوم القيامه في كرب والكرب طال قوي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكي لنا عن يوم القيامه شوف الاول الايه بتقول ايه بتقول سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم اللي هو يوم القيامة كان مقداره خمسين ألف سنة يا الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم صعب قوي وفي نفس الوقت يوم جميل قوي ازاي نجمع بين انه صعب وانه جميل صعب على ناس وجميل على ناس ربنا يجعلنا واياكم من فعلا الناس اللي هتتمتع يوم القيامه اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن الناس اللي هيكونوا على حوض النبي بيشربوا من ايد حبيبنا صلى الله عليه وسلم الناس اللي هياخدوا الصحائف بتاعتهم بأيمان بيمينهم الناس اللي هيقفوا بين ايدين ربنا يقول له خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه الناس اللي هيعدوا على الصراط بسرعه كم يعني كلمح البصر الناس اللي هيعدوا على القنطرة ويوصلوا لباب الجنة ويستنوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحد ما يفتح لهم باب الجنة يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين شاهد في موضوع الناس واقفة في أرض المحشر حفاة حفيانين عراة عريانين كما ولدتهم أمهاتهم أمنا عائشة صاحبة القلب الحيي بتقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض معقولة الرجال واقفين جنب النساء عريانين فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك سبحان الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه ليه يا ربي قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني سبحان الله الواحد يشوف أمه حبيبته يجري منها هيجري منها لو قالت له يا ابني حسنة واحدة أخش بيها الجنة يقول لها ما أقدرش لو أمه لو أبوه لو أخوه لزوجته بناته ولاده الكل بيفر من الكل ده الأنبياء اللي هم الأنبياء اللي هم أصحاب أطهر قلوب على وجه الأرض كل واحد فيهم يوم القيامة يا جماعة وركزوا في الحتة ديت كل واحد أقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غير أنا مش عايز النهاردة غير نفسي ما قالش نفسي وأولادي نفسي وزوجتي نفسي وأبويا وأمي لا نفسي نفسي بس وبيأكدها بكلمة نفسي نفسي أنا مش عايز غير نفسي ده الأنبياء أمال إحنا نعمل إيه فالكل بيفر من الكل والكل بيتبرأ من الكل وده درس لينا عشان نتعلم ان احنا لما نكون بنعتز باي انسان وبنعمل معصية علشان نرضيه الكل هيفر من الكل وكل انسان هيتبرأ من اللي كان بيتبعه على باطل وكل انسان هيتبرأ من اللي كان بيتبعه وبيساعده على الظلم الكل هيتبرأ من الكل خدت بالك الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا صنف واحد الا المتقين ربنا يجعلنا واياكم من المتقين فشوف في المشهد العجيب دوت اليوم خمسين ألف سنة لكن أبشر أيها الموحد بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث يعني في غاية الروعة رواه الحاكم بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة احفظ معايا الحديث ده يوم القيامة وحديث بسيط قوي يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر حوالي ثلاث ساعات ثلاث ساعات وفي ناس تانية واقفة في الكرب دوت خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة واقفين حافيين عريانين لا طعام ولا شراب كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأظمأ ما كانوا عطشانين جدا وجعانين جدا وعريانين جدا وتعبانين جدا وبعدين يبحثوا عن طب شوية ظل ده الشمس فوق الرؤوس كمقدار ميل ده هي الآن على بعد 93 ألف مليون ميل وهنموت من الحر فتخيل لما تكون كمقدار ميل ومفيش شجرة واقفين تحتها ومفيش مكيف ومفيش ساحل الشمالي ومفيش مارينا ومفيش ده احنا واقفين في في أرض فضاء أرض ملساء بيضاء لم يرتكب عليها ذنب ولم يسفك عليها دم أرض أرض المحشر أرض العدل لا ظلم اليوم مفيش ظلم كل واحد هياخد حقه تالت ومتلت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين والناس واقفين العرق عمال يفيض والعرق ده ليه سمة تختلف عن عرق الدنيا العرق ده عرق ذنوب مختلط بتراب القبر اللي هم لسه طالعين منه فعرق الذنوب بيختلط مع تراب القبر بيعمل ريحة صعبة قوي والاتنين عمالين يرتفعوا على قد ذنوب كل عبد الكل لازق في جنب التاني يعني كله الناس كلها لحمة واحدة لازقين في بعض كلهم ورغم ذلك كل واحد ياخد العرق على قد ذنوبه لوحده فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما الجاما يعني هنا مش هنا الجمل هنا ليه طب ليه مش هنا أصل لو هنا هو مش هيشوف أهوال يوم القيامة ولكن لازم يشوف فالعرق يلجمه هنا يعني إيه يلجمه يعني يسكته يعني ما يقدرش يقول آه من شدة ال- الوجع اللي هو فيه لأنه لو قال آه العرق هيخش جوه جوه جوفه فما يقدرش يقول آه يبقى تعبان والآه محروم منها مع إن الآه دي بتريح المريض وبتريح الموجوع وبتريح الإنسان التعبان يتحرم من كلمة آه اللي بتريح الإنسان وبتخفف عنه في عز كل ده الشمس تدنو فوق رؤوس يؤتى بجهنم ربنا يعافينا ويعافيكم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك كل زمام من سبعين ألف فيه إيه سبعين ألف ملك ماسكين السلسلة ديت تخيل السلسلة ديت متكررة سبعين ألف مرة مع كل سلسلة سبعين ألف ملك يجرون جهنم فتكاد تتفلت منهم غيظا على المنافقين والكافرين والمجرمين سبحانك يا رب ليها زفير حاجة عجيبة حاجة رعب تخيل حضرتك لو ان انسان شم رائحة النار من على بعد 500 عام يسقط لحم وجهه لحم وشه يسقط على الارض من شدة الحر من على بعد 500 عام 500 سنة سبحانك يا رب في عز الكرب ده كله الناس بيقولوا طب عايزين نشوف حل احنا تعبنا محتاجين لدرجة يعني سبحانك يا رب سبحان الملك يا رب ارحمنا يا رب في هذا اليوم لدرجة ان بعض الناس وده حاجة من اعجب ما قرأت لدرجة ان الناس بيقولوا ايه اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم يا سبحان الله حد منكم عارف النار ربنا عافينا وعافيكم يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هي اوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء قاتمة ويقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية يعني لو كنا هنتعذب في نار الدنيا ده كفاية قوي قال ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها في عز المأساة دي كلها يجتمع الناس المسلم والكافر خد بالك مسلم وكافر اه مسلم وكافر يقولوا محتاجين نشوف حل نروح لمين في- فيجتمعوا على كلمة واحدة وهل هناك أفضل من الأنبياء والمرسلين هم دول أصحاب المقامات العالية نروح عشان يشفعوا لنا فيتجه أهل المحشر إلى آدم عليه السلام ويطلبوا منه أنه يشفع لهم يشفع لهم في إيه؟ في دخول الجنة لا لسه الجنة دي ده, ده حاجة بعيدة قوي ده حلم بعيد قوي بالنسبة لكتير من اللي واقفين في أرض المحشر لا يشفع لنا في بدء الحساب نتحاسب سواء هنخش جنة أو هنخش نار بس يبدأ الحساب فآدم عليه السلام يعتذر يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ويدلهم روحوا لنوح عليه السلام يمكن يشفع لكم يروح لنوح عليه السلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد تعجلت دعوتي فدعوتها على قومي في الحياة الدنيا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن يروح لإبراهيم خليل الرحمن فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله و- ثم ذكر كذباته الثلاث والكذبات هنا ما كانتش كذب للإنسان مريم يعني يعني ده خليل الرحمن لكنها كانت على سبيل المعاريض وكلها كانت في الله وفي سبيل الله مرة منهم لما حبوا يخرج ل- ل- ل- ل- لعيد من أعياد ال- الأصنام بتاعتهم ال- ال- اللي بيعبدوها من دون الله فقال إني سقيم يعني إني سقيم مما أرى من عبادتكم لأحد من دون الله واخد بالك والمرة الثانية لما ضرب الأصنام وكسرها وقال لهم بل فعلها كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون والمرة الثالثة لما دخل أرض مصر وكان في جبار بياخد النساء وإلى غير ذلك فقال لأخت لزوجته سارة قال لها أنت أختي في الإسلام لأن هذا الملك كان يأخذ كل النساء إلا أخت الرجل قال لها قولوا له أنت أختي فأنت أختي في الإسلام دي كانت من باب المعارض وليست من باب الكذب نفسي نفسي اذهبوا لغيري اذهبوا إلى موسى هيروحوا لسيدنا موسى يا ترى إيه اللي هيحصل ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صل على حبيبك بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء ونسعد بنور نبي الوفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل راح لسيدنا موسى عليه السلام يا موسى ألا تشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما قد حل بنا ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيذهبون إلى عيسى عليه السلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا ولكن قال لكن أدلكم على التجارة الرابحة اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم فالكل يروح للنبي يا صلى الله عليه وآله وسلم آخر واحد يفكر فيه في الدنيا وآخر واحد يطلب منه الشفاعة في الآخرة وهو الوحيد اللي هيشفع لهم الشفاعة العامة الشفاعة الكبيرة الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي تحمده من أجله جميع الخلائق كانوا الكفار في الدنيا بيسبوه ويشتموه ويرسموه في كاريكاتير ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة ما فيش غيره هو اللي يشفع لهم هيشفع مين لكفار لكفار هيشفع لمسلمين وكفار في شفاعة واحدة بس اللي هي الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود اللي هو بدء الحساب بين الخلائق سبحان الله ولما يبدأ الحساب تحمده جميع الخلائق مسلم وكافر كل المسلمين والكفار يحمدون النبي ويشكرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان سبب في الشفاعة العامة والمقام المحمود في بدء الحساب يوم القيامة سبحان الله فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا رسول الله ألا ترى ما قد حل بنا ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا عند ربنا فما يقولهمش لا مش هيحصل مش انتوا نسيتوا سنتي في الدنيا مش انتوا حاربتوني في الدنيا مش انتوا أذيتوني مش انتوا ثبتوني مش انتوا تركتوا سنتي مش انتوا ما قالش كده قال أنا لها أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم ما هو هو صلى الله عليه وسلم اللي اتكلمنا عنه في حلقات النبي ونعمة العفو هو هو اللي لما أهل مكة طردوه أذوه ضربوه وحاولوا يقتلوه ورجع قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء نفس العفو اللي كان في الدنيا هو نفس العفو اللي بيمارسه صلى الله عليه وسلم في الآخرة فيقول أنا له فيقول أنا لها أنا لها ويذهب إلى عرش الرحمن ويسجد لله سبحانه وتعالى ويخر ساجدا بين يدي الله فيقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة فيقول أدخل من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليهم وهم شركاء الناس في سائر الأبواب ارجع يا محمد أنا آتيكم فأقضي بينكم الله هو ده المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما تحمدك عليه كل الخلائق مسلم وكافر الكل يشكر ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم على بدء الحساب وبدء الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم ده المقام المحمود لكن عايزين نقف وقفة حلوة قوي مع الحديث بتاع الشفاعة النبي كان قاعد وسط الصحابة ذكرهم بالآخرة وبعدين فتح لهم باب الأمل وكلموا عن الشفاعة في شفاعة يا ناس في شفاعة إن شاء الله وفي أمل كبير جدا ربنا يرحمنا إن شاء الله يوم القيامة وندخل الجنة بس ما نتواكلش ما نبقاش من أهل الإرجاء ما نبقاش من أهل إن الله غفور رحيم وإحنا ليل ونهار بنرتع في المعاصي وبنبعد عن ربنا ولا نتبع سنة نبينا ونخالف نهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا إن قوم غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل وقالوا نحسن الظن وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل هي دي المسألة المؤمن يعمل يطيع ربنا ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو ما عمره ما بيصلي يقول لك الحمد لله ربنا غفور رحيم طول ما احنا بنحب ربنا وبنحب الخير للناس الحمد لله احنا زي الفل ده شغل مين ده شغل ده شغل مش واحد آه، قلبه عمران فعلا بالحب لله سبحانه وتعالى فدي الشفاعة العامة شوف بقى الوقفة اللي عايز أقفها مع الحديث قول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في عز الغضب ده كله ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي سبقت بس ممكن ما تغلبش لا يوم قال في الحديث الثاني القدسي يقول ورحمتي غلبت غضبي و- والنبي يوسف يقول إن لله مئة رحمة أنزل رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفع الرحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه يا سلام من كتر ما ابليس شاف رحمات ربنا يوم القيامه رحمات رحمات هيظن يقول ما دام الرحمات بالمنظر ده اكيد انا هخش ايه في وسط الرحمات والناس اللي هتترحم ديت هخش وسطهم من شده الرحمات ده في عز ايه ارجع لل- لل- لقول الانبياء ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله شفت قد ايه ربنا ودود شفت قد ايه رحيم في عز الغضب يعمل ده كله امال في عز الرحمه يعمل ايه واضح المعنى اللي عايز اقوله وفي عز الغضب يأذن للنبي مش بشفاعة واحدة يا حبايبي يأذن بثمان شفاعات وهو ده موضوعنا كم شفاعة ثمان شفاعات لحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي اللي هي الشفاعة العامة اللي هي الشفاعة في بدء الحساب شفاعة يحمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن ومن الكافر والشفاعة الثانية شفاعة أنا بعتبرها من أسعد أنواع الشفاعات شفاعة النبي في أقوام أمر بهم إن هم يدخلوا النار فيشفع لهم فبدل ما يخشوا النار يروحوا الجنة عارف أنا بمثلها بإيه سامحني يعني واحد اتحكم عليه ب 25 سنة مؤبد فهو ال- ال- السجانين والعساكر ماسكينه ومكلبشينه واخدينه ود- عشان يدخلوه من باب الزنزانة عشان يتسجن 25 سنة مش هيشوف الشمس ولا الهواء ولا النور ولا يشوف زوجته ولا أولاده هينقطع عن الدنيا لمدة 25 سنة حس الإحساس ده ربنا يعافيك يا رب العالمين وجه وهو داخل من باب الزنزانة فجأة لقى واحد بلاد نار استنوا في إيه؟ قال صدر قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من أي واحد من كبار المسؤولين بالعفو العام عن هذا الرجل ما يقضيش ولا يوم في السجن حس بقى بفرحة الراجل ده 25 سنة سجن داخلهم فجأة قالوا له عفو عام خلاص انت براء مع ألف سلامة يلا روح لأولادك ولزوجتك ولأصحابك ولحبايبك عيش حياتك شوف إحساسه بقى عامل إزاي ودي دنيا وهو لو جوه السجن أهو قاعد بياكل وبيشرب و... ويعني أهو قاعد ولو إنه سجن بس هو قاعد وخلاص إنما التاني داخل نار يتعذب ويتبهدل ويتدمر فيجي وهو داخل النار والملائكة مكلبشاه واخداه بتجره بالسلاسل وأول ما جت عند أبواب النار وهم سبعة وداخلة لسه على باب من أبواب النار وإذا بالملائكة تنادي اصبروا استنوا رايحين فين؟ مدخلينه النار ربنا أمر ندخله النار يقوم الملائكة يقولوا للتانيين اللي واخدينه على النار إن الله عز وجل قد قبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أدخلوه الجنة الله وبعد ما كان الراجل داخل النار منكس الرأس وشه مسود وتعبان وبيموت وبيتقطع وداخل النار هتقطع حتت جلد هيسيح وعظم هيتهشم وجسم هيتدمر وكل حتة فيه هتتقطع بسبب النار فجأة داخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شفت قد ايه النبي بيحبك تعرف تحب النبي كده امال ما بتصليش عليه ليه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعرف تحب النبي كده تعرفي تحب النبي كده طب طالما بتحب النبي رافضه تلبسي حجاب ليه ما دمت بتحب النبي وما دمت انت بتحب النبي رافض تصلي لحد النهارده ليه وما دمت انت بتحب النبي ما بتبص ايد والدتك ليه لو لو والدتك قاعده جنبك لو ابوك قاعد جنبك او امك بالله عليك بوس ايديهم دلوقتي حالا في اثناء الحلقه واشغل لسانك بذكر الله وصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم ده الشفاعه الثانيه شفاعه النبي في اقوام امر بهم ان يدخلوا النار فيشفع لهم النبي صعبان عليه أمته ده في يوم من الايام كان بيبكي والحديث في الصحيحين والنبي واقف عمال بيبكي بيبكي يقول يا رب امتي امتي عمال يتذكر قول سيدنا ابراهيم يعني آه، آه، وقول سيدنا عيسى في, في سبحان الله قول سيدنا عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وقول سيدنا ابراهيم رب انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم فقعد يبكي يقول يا رب امتي امتي ينزل جبريل عليه السلام وربنا يقول له روح يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما الذي يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى جبريل يسأله ما الذي يبكيك يا رسول الله قال أمتي يا جبريل فيرجع يقول للمولى عز وجل يبكي من أجل أمتي فيقول ارجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا ما تخافش يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أرضيك في أمتك هو ده محمد هو ده نبينا هو ده رسولنا هو ده حبيبنا هو ده شفيعنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم شفت قد ايه بيحبك شفت قد ايه خايف عليك سبحانك يا ربي سبحانك يا رب من اعظم نعم ربنا ان ارسل لنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم يبقى دي شفاعه النبي الثانيه شفاعه النبي في اقوام امر بهم يدخلوا النار فيشفع لهم فيدخلون الجنه الشفاعه الثالثه عظيمه قوي قوي شفاعه النبي في اقوام اتساوت الحسنات بتاعتهم مع السيئات بتاعتهم حسناتهم قد سيئاتهم ناقص حسنة واحدة يا مسلم عايز يخش الجنة بيقولوا له فاضل لك حسنة حسنة واحدة تخش النار وسيئة واحدة تخش حسنة واحدة تخش الجنة وسيئة واحدة تخش النار فاضل لك حسنة عشان كده بقول لك وانت عايش في الدنيا خلي هوايتك انت عارف في ناس هوايتها آه، آه، ال- ال- العربيات وفي ناس هوايتها ال- الموتوسيكلات وناس هوايتها جمع الطوابع وناس هوايتها جمع العملة انا كمسلم بقى هوايتي جمع الحسنات انا صياد حسنات هوايتي اجيب الحسنه من بق الاسد زي ما بيقولوا يعني من اي مكان اقدر اجيب فيه حسنه اجيب حسنه اقول لك على حسنات اقعد طول ما انت بتسمعني في الحلقه ديت قول سبحان الله اللي يسبح ربنا 100 مره ياخد ألف حسنة أو يتغفر له ألف سيئة والحديث رواه مسلم إيه رأيك حاجة مضمونة إيه يلا شغل لسانك كده وشغلي لسانك يلا الكل لحد آخر حلقة نقضيها كلها سبحان الله سبحان الله سبحان الله مش هكلفك حاجة إيه طول ما أنت قاعد بتتفرج أهو سبحان الله سبحان الله سبحان الله اشغل لسانك يا مسلم بذكر ربنا سبحانه وتعالى عمر قلبك بحب ربنا وبحب نبينا صلى الله عليه وسلم ناس اتساوت حسناتهم مع سيئاتهم زي ما سيدنا أنس بن مالك قال لبعض الصحابة ولك- ول- ولكبار التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات يا سلام كأنه يتخيل أن الميزان نصب يوم القيامة وتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات ناقص لك حسنة واحدة تخش بها الجنة الحق نفسك خلي دايما عندك حسنات احتياطي كتيرة علشان لما تيجي يوم القيامة ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة تخش بيها الجنة تسعد سعادة ما بعدها سعادة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فيدخلون الجنة النوع الرابع من الشفاعة شفاعة النبي في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب والشفاعة دي أقرب مثال ليها شفاعة النبي في عمه أبي طالب عمه أبو طالب يعني الدنيا كلها كانت تتمنى ان هو يموت على الايمان لكنه مات مشركا رغم ان هو كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي كثيرا حد فراش الموت والحديث في البخاري ومسلم واحد يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي فاصدقاء السوء قاعدين حواليه عبد الله بن ابي اميه وابو جهل الاثنين قاعدين يقولوا له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابا طالب فقل لا هو على مله عبد المطلب ويموت وقبل ما يموت يقول للنبي عليه السلام والله يا بني أو والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك لولا أن أنا خايف يعيروني بعد ما أموت أن أنا خرجت عن دين الآباء والأجداد كنت فعلا قلت كلمة التوحيد ومات كافرا ويجي العباس عم النبي عليه السلام ويقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك يقول لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين يبقى شفاعة النبي عليه السلام في أقوام لكي يخفف عنهم العذاب لكن يعني مش ما هياش شفاعة خرجهم من النار لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا تنفعهم في الخروج من النار إنما تنفعهم في تخفيف العذاب النوع الخامس شفاعة النبي في أهل الكبائر ناس عملوا كبائر وماتوا قبل ما يتوبوا ولم يستحلوا فعل الكبيرة ولم ينكروا ذلك من شرع الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غصب عنه بيقول لك أنا غصب عني مش قادر اسيب شرب الخمر غصب عني آه، بفعل كذا غصب عني لكن والله العظيم انا حاسس بالذنب ومات قبل ما يتوب فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شفاعتي لاهل الكبائر تعال نشوف موضوع الشفاعه الخمسه ديت اخبارها ايه ويا ترى مين اللي وافق عليها ومين اللي انكرها ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على الحبيب حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وفي انتظار إن شاء الله إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير وتعالوا نكمل موضوع الشفاعة قلنا أول شفاعة الشفاعة العامة المقام المحمود اللي هو شفاعة النبي عليه السلام للمؤمن والكافر في بدء الحساب الشفاعة الثانية لأقوام أمر بهم من المسلمين أن يدخلوا النار فيدخلهم الجنة الشفاعة الثالثة ناس اتساوت من المسلمين برضو بقية الشفاعات كلها للمسلمين على فكرة أول شفاعة بس اللي هي الشفاعة العامة فقط للمؤمن والكافر اللي هي في بدء الحساب كل الشفاعات الثانية للمسلمين فقط الشفاعة الثانية الثالثة قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة الشفاعة الرابعة آه، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب وضربنا مثال كده عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الشفاعة الخامسة شفاعة النبي في أهل الكبائر ناس ارتكبت كبائر وماتوا قبل ما يتوبوا وأهل الكبائر زي ما بيقولوا يا جماعة هم في مشيئة الله فمن شاء الله عذبه ومن شاء الله رحمه ولذلك حتى الإمام النووي نقل يعني قول العلماء في هذه المسألة في قول المولى عز وجل سبحانه وتعالى آه، آه، آه، يعني آه، آه، يعني وي- ويفع ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى قال ايه قال فلو شاء الله ان يغفر العبد بلا توبه لغفر له لكن طبعا احنا ما نعرفش تفسير حاجه زي كده لازم نتوب بعد اي ذنب والاصل ان احنا نبتعد عن الذنوب قدر استطاعتنا لكن ما فيش حد معصوم فان وقع العبد في ذنب فلا بد ان يتوب في التوبه واللحظه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى طيب شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام في اهل الكبائر أنكرها الخوارج في أواخر عهد الصحابة وأنكرها المعتزلة في أواخر عهد التابعين وقالوا لا لا لا أي واحد مرتكب كبيرة ما دام دخل النار مش هيخرج منها أبدا والكلام ده طبعا كلام مردود عليهم لأن هم كده أنكروا قول المولى عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون معقولة هنساوي بين واحد و- هو موحد وبيعبد ربنا لكنه وقع في كبائر وبين واحد تاني بيكفر بالله سبحانه وتعالى معقولة نساوي بين ده وده طبعا ده لا يمكن أبدا فأهل الكبائر هم في مشيئة الله إن شاء الله رحمهم وإن شاء الله عذبهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ويذهب إلى عرش الرحمن ويسجد يقول فأحمد الله بمحامد وثنى يعلمنيها الله عز وجل ثم يقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع فيحد الله عز وجل له حدا عدد معين المولى عز وجل يحدد لحبيبنا صلى الله عليه وسلم عدد معين يقول له ادخل فأخرجه من النار إلى الجنة شفت قد ايه النبي بيتعب عشان الأمة سبحان الملك أنا متخيل منظر النبي يوم القيامة في أرض المحشر واقف عند الحوض عشان يشرب المؤمنين رايح عشان يشفع لواحد كان الراجل ده كان داخل النار فالنبي راح يشفع له عشان يخش الجنة واحد ثالث تساوت حسناته مع سيئاته النبي راح يشفع له عشان يخش الجنة واحد رابع النبي راح يخفف عشان ايه راح يشفع له عشان يخفف عنه العذاب واحد من أهل الكبائر مات ولم يتب النبي يشفع له عشان يخش الجنة واحد سادس النبي راح يشفع له عشان كذا شفت قد ايه النبي تعبان عشاننا تعب عشاننا كتير قوي في الدنيا وتعذب وأوذي وطرد من مكة والتهمة في عرضي ودبرت تسع مؤامرات لقتلي وكان بيدافع عن المسلمين دفاع مستميت وكان بيخاف عليهم خوف لا تتخيله واختبأ دعوته شوف اختبأ دعوته حاجة كده ايه عارف يعني سامحني بعيد عن المثل ده عارف الأم الحنون اللي اللي جايه لاولادها ومخبيه لهم حاجه حلوه قلت لهم جايبه لكم ايه ومخبيها كده وفرحانه قوي انها جايبه لطفلها الصغير حاجه سبحان الملك شوف بقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع بعض المثل سامحوني بس اصل اكتر واحده حنينه هي الام على طفلها الرضيع والنبي نفسه لما حب يصور لنا صوره مقربه لرحمه المولى عز وجل قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع فالنبي شوف من رحمته مخبي لنا الشفاعة حاجة كده مخبيها لأمته صلى الله عليه وسلم ويجي يوم القيامة يقول لهم هي دي شفاعة اللي أنا مخبيها لكم وحيشها عشانكم شوف قد إيه تعب النبي ويروح ويطلع ناس من النار ويدخلهم الجنة وما يكتفيش بكده ويروح تاني للعرش ويسجد للمولى عز وجل ويبكي بين يديه ويثني عليه ويحمده بمحامد وثنى لم يحمد أحد بها المولى عز وجل منذ خلق آدم إلى قيام الساعة ما حدش تعلم هذه المحامد والثناء التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع فيحد الله عز وجل له حدا آخر عدد معين ثاني يروح النبي مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما في الآخر خالص يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان ما يسيبش في النار ولا واحد في قلبه ذرة خير واحد في يوم من الأيام قال سبحان الله واحد في يوم من الأيام قال لا حول ولا قوة إلا بالله واحد في يوم من الأيام قال لا إله إلا الله واحد في يوم من الأيام صلى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دي الشفاعة الخمسة الشفاعة السادسة شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة بعد ما عدينا من الحساب والميزان و- و- وتطاير الصحف وأرض المحشر والجوع والعطش والعري وعدينا من على الصراط وعدينا م- من على القنطرة ووصلنا لباب الجنة تعبنا تعبنا مشوار طويل قوي قوي وصعب جدا مشوار الدنيا أصلا صعب ومشوار الآخرة صعب خلاص الحمد لله اللهم لك الحمد خلصنا من مشاكل الدنيا وهموم الدنيا ونكد الدنيا وتعب الدنيا وخلصنا من فترة القبر الصعبة الطويلة وخلصنا من فترة المحشر وخلصنا من من العرض والحساب و و وخلاص وصلنا لباب الجنة الباب مش هيتفتح إلا للنبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وفي رواية الترمذي أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة يخبط في الجنة كده باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ مين اللي بيخبط؟ فيقول محمد بن عبد الله فيقول خازن الجنة لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله فيفتح الباب باب الجنة أبواب الجنة الثمانية الله أكبر فيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين وفي رواية فقراء المؤمنين اللي اتحرموا وتعذبوا في الدنيا وقاسوا وتعبوا يوم القيامة ربنا يكبر خاطرهم ويدخلهم الجنة في رواية يقول قبل الأغنياء بأربعين سنة وفي رواية تانية بخمسمائة عام وإن يوم يعني بنص يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يدخلوا الجنة ويتمتعوا 500 سنة قبل أغنياء المؤمنين اللي هيخش الجنة برضه بس أغنياء المؤمنين مش هيت- مش هيتحاشوا عشان هم وحشين لا عشان يتحاسبوا على أموالهم من أين اكتسبت وفيما أنفقت منين جبت الفلوس ديت وأنفقتها في إيه في الآخر هو يستحق دخول الجنة برحمة ربنا خش الجنة ومش معنى ان الفقير يخش الجنة قبل الغني ان الفقير يبقى مرتبته في الجنة اكتر من الغني لا ممكن يكون الغني بانفاقه واكرامه للفقراء واليتامى و- ممكن يكون في اعلى درجات الجنة والفقير اقل منه لكن الفقير دخل قبل منه ربنا بيعوضه عن الحرمان اللي شافه في الدنيا والفقر والحرمان والتعب والمشقة اللي شافها في حياته دي كانت الشفاعة السادسة فاضل شفاعتين الشفاعة السبعة شفاعة النبي عليه السلام في ناس يخشوا الجنة لا حساب ولا عذاب لا يتحاسبوا ولا يتعذبوا هم يطلعوا من القبر على أرض المحشر فالمولى عز وجل يأمر النبي عليه السلام يقول له أدخل, ال- أدخل من لا حساب عليهم من باب الجنة الأيمن وهم شركاء الناس في سائر الأبواب فيدخله النبي صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا عذاب ورد حديث في البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال عرضت علي الأمم في رواية الترمذي بسند صحيح أن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج قال فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط والرهط أو الرهيط عدد من ثلاثة لتسعة النبي بعث في أمة ما أمنش معاه إلا ثلاثة أو تسعة ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان واحد نبي برضه جه بعث في أمة كاملة ما أمنش معاه إلا واحد أو اثنين ورأيت النبي وليس معه أحد محدش آمن معاه الأمة كلها كفرت إذ رفع عليه سواد عظيم عدد كبير فقيل فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وأمته مش أمتك يا رسول الله قال فقيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم عدد كبير انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الله يوم واحد من الصحابة بقى عنده همة حلوة كده وجميلة وعالية زي حبايبي اللي قاعدين قدامي دلوقتي وبيسبحوا بحمد الله دلوقتي فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال اللي هو مين عكاشة بن محصن قال أنت منهم أنت واحد من اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب أم واحد تاني من الصحابة غار غيرة محمودة جميلة يعني قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال له سبقك بها عكاشة يوم النبي ما يكتفيش بالسبعين ألف أصل لو على سبعين ألف خلاص خلصوا في الصحابة يعني الصحابة يوم ما مات النبي عليه السلام كانوا 120 ألف فكون إن 70 ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يبقى دول أكيد في الصحابة لا النبي ما يكتفيش بكده حبا في أمتي يكون في روايتين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا الله يبقى سبعين ألف في سبعين ألف ما أعرفش بقى أنا كنت قادر ابن شايل فانتوا بقى بتوع الحساب احسبوها بقى كده على الكالكوليتر كده شوف سبعين ألف في سبعين ألف يطلعوا كام يعني كل دول يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لا الحديث اللي جاي أجمل وأفضل بس صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر قال فاستزدت ربي طلبت منه المزيد فأعطاني مع كل ألف خد بالك مع كل ألف الأولاني قال إيه مع كل واحد سبعين ألفا لا ده مع كل ألف سبعين ألفا خد بالك بقى وثلاث حثيات من حثيات ربي ثلاث قبضات من قبضات الرحمن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كل دول يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب الشفاعة الأخيرة شفاعة النبي عليه السلام في أقوام دخلوا الجنة خلاص بقوا في الجنة جوه الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم لكن يشفع لهم في رفع درجاتهم في الجنة النبي يشفع لهم شفاعة مخصوصة علشان هم هم في درجة معينة في الجنة يشفع لهم يخشوا الدرجة اللي بعدها وما بين الدرجتين يوم القيامة مسيرة 100 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا الحديث العجيب دوت حديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة يقول أنا خيرت ربنا خيرني بين إن نص أمتي تخش الجنة وما أشفعش وبين إني أشفع فاخترت الشفاعة وده أكبر دليل على إن أكتر من نص أمة النبي عليه السلام هتكون في الجنة إن شاء الله ولذلك النبي عليه السلام قال صراحة في حديث أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم الأمم كم أمة يا جماعة سبعين أمة أنتم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل والحديث أيضا في المسند بسناد حسن يبقى إحنا سبعين أمة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة إحنا آخر الأمم سبعين أمة إحنا خير الأمم السبعين أمة دول يا جماعة سبحان الله إحنا لوحدنا كأمة إحنا تلتين أهل الجنة وأمة واحدة وبقية التلت اللي فاضل في الجنة يتوزع على 69 أمة يا ترى في شفاعات تانية غير الثمان شفاعات بتاعت النبي يا ترى قبل ما أخش على الشفاعات التانية إحنا أصلا نستحق شفاعة النبي حد سأل نفسه السؤال ده اختي اللي لسه ما لبستش حجاب تستحق شفاعه النبي لما تقف بين ايديه يوم القيامه على الحوض وتقول له انا كنت متبرجه وعمري ما سمعت كلامك تستاهل النبي يشفع لك طب ما نلبس حجابنا عشان نستحق شفاعة النبي اللي عمره ما سجد لله ولا سجدة تستاهل شفاعة النبي اللي بيعق أمه وأبوه اللي بياكل حرام اللي بيظلم الناس اللي بيأذي اللي بيغتاب اللي بينم اللي بيكذب اللي بيشهد شهادة زور اللي بيظلم البشر اللي ليل ونهار في سيرة البشر يستحق شفاعة النبي عليه السلام في كام شفاعة تانيين في شفاعة الأنبياء برضه كل نبي ليه شفاعة برضه النبي ليه ثمان شفاعات وكل نبي ليه شفاعة وكل ملك ليه شفاعة تخيلوا حتى الملائكة يشفعوا وكل مؤمن ليه شفاعة عشان كده بقول قبل ما يعني قبل ما تخلص الحلقة دي بالله عليكم نتواعد نتواعد من الآن وعد النهاردة كام النهاردة 28 ديسمبر تمام كده وشوف في الهجر بقى يبقى ايه واخد بالك النهارده كام 22 محرم تقريبا آه، 22 محرم اه تقريبا 22 محرم اتوعدنا في الليله دي يا جماعه اه اتوعدنا الليله دي ان شاء الله ان اللي ربنا ياذن له بالشفاعه يوم القيامه انه يشفع لكل اللي كان بيشوفوا الحلقه دي في ليل في الليله ديت في قناه اقرا نشفع لبعض يوم القيامه سبحان الله ففي شفاعه لكل مؤمن وشفاعه لكل ملك وشفاعه لكل نبي ثم يقول الحق جل وعلا دي المفاجأة الكبرى العظيمة العظيمة بجد يقول جل وعلا شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحان الله فيأخذ المولى عز وجل قبضة من النار ويخرجهم إلى نهر يسمى نهر الحياة فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون وكأنهم اللؤلؤ المنضود وشهم منور وفي رقابهم الخواتيم فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه هنعرف بعد الفاصل في أول دقيقتين بس قبل ما نستقبل اتصالاتكم شرط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول الكلام ده بعد الفاصل صلى على حبيبك بيوت يعيش الدفا بود ومحا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة كده في دقيقتين هنقول آخر حاجة في ال- في العنصر بتاع الدرس للهادي ونتلقى اتصالاتكم ونسعد بإيميلاتكم وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما قلنا إيه شروط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعجالة سريعة جدا شروط الشفاعة شرطين إذن الله عز وجل للشافع والرضا عن المشفوع بمعنى ببساطة شديدة أن ربنا يأذن للإنسان أن يشفع لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى فإن أذن الله عز وجل لحبيبنا ولأي حد تاني بالشفاعة يشفع الحاجة التاني الرضا, الرضا عن المشفوع يعني بمعنى ما ينفعش ان النبي عليه السلام يشفع في ابي لهب او ابي جهل او انه او ان سيدنا موسى عليه السلام يشفع في فرعون او ان واحد يشفع في كافر خدت بالك يبقى اذا اذن الله عز وجل للشافع ان هو يشفع ورضا الله عز وجل عن المشفوع انه ياذن المولى عز وجل لفلان انه يشفع ويشفع في مين مش في اي حد يشفع في حد يكون ربنا راضي ان هو يف- يفوز بشفاعة هذا الذي يشفع الحاجة الثانية اللي هي كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة كده خمس نقاط سريعة أول حاجة إقامة التوحيد لله إيه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت شفاعتي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه ده السبب الأولاني إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية أو السبب الثاني ان احنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بان يفوز بالوسيله وهي درجته صلى الله عليه وسلم لكنه من باب التواضع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن حديث رواه مسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة شفاعتي يوم القيامة السبب الثالث أن أنت تصلى على النبي عشر مرات الصبح وعشر مرات بعد العصر قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة ده أول حاجة إقامة التوحيد تاني حاجة أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة تقول بعد الأذان مباشرة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه آه، مقاما محمودا الذي وعدته خدت بالك اه لما تدعو النبي كده تدركك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل تدركك شفاعه النبي السبب الرابع ان الانسان يموت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم آخر حاجة ودي يعتبر أول حاجة الاستعانة بالله إن إحنا نسأل ربنا إنه يرزقنا نعمة الشفاعة دي كانت يعني بعض النقاط السريعة وده كان درس الليلة دي في ليلة في بيت النبي آه، كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعانا إيميلات الأخت شيماء حسن بتقول أنا وأختي كتب الله لنا التوبة على يدك أنا التزمت على الصلاة الصلاة وأختي التزمت بالحجاب والحمد لله فأرجو أن تحدثنا عن توبة الغافل وجزاك الله خيرا وعن صلة الرحم حاضر وأختي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين أختي إيمان من هولندا بتقول كل مرة أشاهد البرنامج أشعر بالسعادة وزيادة الإيمان وعايز أشوف حلقات البرنامج على الإنترنت موجودة إن شاء الله على موقع قناة اقرأ وموجودة على الموقع الشخصي الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري آه، في إن شاء الله على الإنترنت الأستاذ حمزة بدوي من مصر بيقول فعلا برنامج أكثر من رائع جزاك الله خيرا ويا ريت لو تخصص حلقه بس تكون مترجمه لكل اللغات لكذا لغه تتكلم فيها عن حسره وندم وتوبه العصين الحقيقه اقبال الناس عن الكلام عن التوبه هنعمل لها حلقه برضه ثانيه عن التوبه احنا كنا عملنا برضه حلقه عن التوبه هنعمل حلقه ثانيه برضه عن التوبه ان شاء الله الاخت نعيمه حامد آه، نصيحه اللي عايز والله يعني ربنا يبارك فيها بتقول نصيحه اللي عايز يصحى صلاه الفجر يخلي رنه تليفونه على صوت الشيخ محمود المصري والله بصحى نشيطه من يوم ما خليتها رنه تليفوني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين يعني انا اخشى ان يعملوها رنه تليفون يتخضوا يعني ربنا يبارك فيك آه، آه، الاخ ما ما كتبش اسمه قال يا شيخنا يا ريت تبقى تعمل لنا حلقه عن النبي والصدقه والنبي والاصدقاء حاضر ان شاء الله على عيني آه، حاجه عايز برضو قبل ما ننساها يا جماعه ال- يوم الجمعه بقى وما أدراك ما يوم الجمعة بقى هيبقى الكريسماس كريسماس بقى يعني مشكلة المشاكل بقى كريسماس وكتير من المسلمين بينساقوا ورا الاحتفال بالكريسماس ولدرجة أنا يمكن ما أعرفش حكيت لكم مرة كده حصل مرة معايا موقف كده عجيب في سنة من السنين واحدة اتصل بيا بالتليفون أنا بحسبها بتسأل سؤال في الدين فقالت لي السلام عليكم يا شيخ محمود قلت لها عليكم السلام قالت لي happy new year قلت لها والله خفت وطلعت من المستشفى الحمد لله رب العالمين فيعني طبعا يعني happy new year دي مش بدايتنا احنا بقى فاحنا يعني احنا كل لحظه في حياتنا بتمر في طاعه ربنا فهي عباده لله سبحانه وتعالى واحد كان بيسالني بيقول لي طيب خلاص احنا بقى ليله الكريسماس من- مش هنحتفل بيها لكن هنعمل فيها عباده قيام ليل اقول لك برضه لا ليه لان تعظيم الليله بيكون اما بالمعصيه واما بالطاعه ولم يرد في كتاب ولا في سنة ان احنا نعظم ليلة الكريسماس فلو كنت مداوم على قيام الليل صل قيام الليل في الليلة دي لكن لا تفرد هذه الليلة بقيام ليل مخصوص لهذه الليلة الحاجة التانية ونقطة مهمة جدا جدا يوم الخميس يعني يوم الخميس هيبقى ماتش الاهلي والزمالك ويوم الجمعه يبقى الكريسماس يوم الخميس ماتش الاهلي والزمالك طب ايه علاقه الشيخ بموضوع الاهلي والزمالك ويعلق ليه على الموضوع ده لا بعلق لسبب لاني آه، لقيت ان في ناس بتبني الولاء والبراء والمحبه وال- والكره على ماتش كوره فوجئت بعض الشباب بيحكوا لي ان الناس على ال- البار بتاع بعض القنوات الرياضيه الاهلاويه بيشتموا في الزملكاويه والزملكاويه بيشتموا في الاهلاويه وفلان بيحب فلان عشان ده اهلاوي وفلان بيكره فلان عشان ده زملكاوي والموضوع دخل فيه بقى ولاء وبراء من اجل ماتش كوره وهو في النهايه لعب كوره فما ينفعش مسلم يكره مسلم بل بالعكس ده بيحصل اكتر من كده كمان حبايبي بيحصل ان ممكن واحد ربنا يعافينا ممكن يطلق زوجته عشان هي زملكاويه وهو اهلاوي خد بالك فاوعوا بالله عليكم يا جماعه الكوره في النهايه هي كوره يعني بتتفرج على ماتش ولا حاجه زي كده مش هنقول لك لا لكن في النهايه اوعى تبني ولاء وبراء على ماتش كوره ولا على جون ولا على الكلام ده كله ربنا يعافيكم ويبارك فيكم يا رب العالمين ال- الاستاذ الحاج مختار آه، تال من موريتانيا انه يحبك في الله احبك الذي احببتني فيه الاستاذ محمد امين المغرب احببت ان ارسل هذه ارسل هذه الرساله شكرا وتقديرا لفضيله الشيخ ابو عمار والله يا شيخنا احبك في الله واتابع جميع حلقاتك جزاكم الله خيرا يا استاذ محمد امين الاخت فتيحه من المغرب حقيقه بعت رساله مؤثره جدا والله يعني بتقول رايت رؤيا تخصك وأمانة علي أن أوصلها لك رأيت أني أنظر إلى السماء وإذا بصوت من السماء يبلغني بشرى سارة جدا لك سمعت مناديا ينادي في السماء ويقول لي أمانة عليك أن تبلغ الشيخ محمود أن الله سبحانه وتعالى يبشره بالجنة وأنا في المنام جاءني اعتقاد أن هذا الصوت الذي سمعته هو صوت جبريل عليه السلام وانتهت رؤيا على ذلك يا لها من بشرى والله يا أختي أنا ما أستحق هذه الرؤيا ربنا يبارك فيكي ويا رب يا رب يجمعنا كلنا مش أنا لوحدي بس يا رب يجمعنا كلنا في الجنة ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم الأخ محمد محمد بيقول أنا أحبك في الله شيخ محمود المصري وبفضلك تبت إلى الله وأنت من من أحببتني في صلاة الفجر جزاك الله خيرا ربنا يجعلها في ميزان حسناتك وأنا بصدد قراءة كتابك رحلة إلى الدار الآخرة وقص كرتك رحلة الدار الآخرة طبعا آه، يعني هو تحضير درس الذي كان من الكتاب دوت ربنا يبارك فيه جميعا الأخت هندي من الجزائر بتقول يعلم الله يا شيخ محمود كم أقدرك وأحبك في الله سؤالي هل صلاة الاستخارة تغير القدر؟ لا ما تغيرش القدر الإنسان لما يصلي صلاة الاستخارة هو عبارة عن أنه بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته يعني كأنه بيقول يا ربي أنا لا أملك ولا أعرف ولا أقدر وأنت الذي تعلم وأنت الذي تقدر فاقدر لي الخير يا رب العالمين يعني إحنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى في فعل هذا الشيء الأخت بسمة آه، من ايطاليا اخي الكريم جزاك الله عنا خير الجزاء ارجو منك الدعاء دعاء لولدي بالهدايه ربنا يهديه لك ويهدي جميع اولاد المسلمين الاخ عمر حفيظي من المغرب باسم كل المغاربه والمسلمين ادعو الله ان يج- ان يجزيك عنا خير الجزاء وان يرزقك الفردوس الاعلى نحبك في الله آه، ونحن نحبكم في الله جميعا ربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما الأخت حنان معاذ أخي وشيخي وداعيتي إلى الله محمود المصري أدام الله في عزتكم وجعلكم ذخرا وملاذا نسألكم الدعاء لنا بالمغفرة والعفو ربنا يغفر لنا ولكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما اللهم أمين الأخت سارة عطاف من الجزائر أطلب منك فضيلة الشيخ أن تدعو لي بالنجاح في شهادة التعليم الأساسي ربنا يا رب ينجحك وينجح كل طلبة المسلمين جميعا يا رب العالمين آم آه، الأخت سامية من المغرب أبلغ من عمر 15 سنة أنا وأمي من بين المشاهدين آه، على متابعة أو مثابرين على متابعة برنامجكم المحترم والله إننا نحبك في الله بالله عليك أختي بشرى مصابة باكتئاب فأتمنى أن تدعو لها أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وهم كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض اللهم أمين يا رب العالمين الأخت حنان اسمي جنان بتقول اسمي جنان عمري 19 سنة وبفضل الله ثم فضلك ارتديت الحجاب منذ شهرين وأشكر الله وأحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي بالهداية ربنا يثبتك ويجعلها يجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين ويثبتك على الإيمان آه، فهد الزهر من الدار البيضاء جعل الله برنامجك في ميزان حسناتك أسأل الله أن تدعو لوالدتي بالحج فهذه أمنيتها آه، ربنا يا رب يبارك فيها رب العالمين ويرزقها حج بيت الله الحرام الأخت مريم من فلسطين أود أن أسألك نحن في فلسطين وخاصة آه، معلش السؤال الكلام مش واضح فيه طيب آه، آه، أم الخلفاء من السويد بتقول لو تكرمت شيخنا والله يعني حل يعني ما شاء الله عنوان جميل وطيب بتقول يا ريت تعمل حلقة بعنوان يلا نصلي خلف النبي طب حلو أو جميل جدا ايه رايكم ان شاء الله في يعني في اوائل لقاءاتنا اللي جايه ان شاء الله نعمل حلقه فعلا بعنوان يلا نصلي خلف النبي يكون في ميزانات اختنا الفاضله ام الخلفاء من السويد ربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله آه الاخت آه نعيمه حامد اه لا خلاص احنا ذكرنا الايميلات ديت آه الاخت منى من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اخت منى طب الاتصال قطع آه عمالين بنكلم نفسنا وبنقول طب ام احمد من مصر السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا كل بحضرتك سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه ربنا يعزك يا الله رب يخليك انا عندي حوالي 53 سنه ربنا يديك الصحه بس ما بعرفش اقرا في ال- في الصلاه نعم.
انا يعني حاجات بسيطه كده قران بسيط نعم والحمد لله بس بسبح ممكن 10000 ما شاء الله.
10000 في اليوم ما شاء الله ما شاء الله اه والحمد لله كان ربنا جوزي يبارك.
متوفى وسايب لي ثلاث اطفال واتجوزتهم الحمد لله الله يبارك لك والله ما شاء يعني الله ينفع ولا ايه نظام طبعاً بصلي ينفع.
في الجامع اه ينفع جميل بصلي جدا الظهر والعصر والمغرب ربنا يتقبل يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا ام احمد الله ويجازيك كل يخليك.
خير دي ربنا حاجه جميله قوي ده انت كده بترفع همه بقى المشاهدين اللي هم يقلدوك ان شاء الله يعني احنا عايزين نقول حاجه اللي اللي مش حافظ قران كتير يعني هو الصلاه تصح بالفاتحه لكن بنقول دايما يا جماعه عايزين نركز على حاجه مهمه جدا ان ما دام الصلاه بخشوع وباخلاص لله سبحانه وتعالى ده يكفينا مش لازم اكون حافظ كتير بس طبعا يعني يفضل اكون حافظ لكن لو مش حافظه ولو بالفاتحه تصح الصلاه بفضل الله وربنا يتقبل يا رب العالمين مين معانا يا شريف طيب آه لسه بنتكلم يا جماعه عن موضوع الشفاعه وموضوع خطير جدا جدا وكل واحد لازم يسال نفسه يعني دايما كان يعني لما بنيجي نتعامل حتى مع الاباء او مع حتى الاصدقاء تيجي تتعامل مع فلان يقول لك هو يعني هو فلان ده مثلا يعني عمل لي ايه عشان ان انا مثلا اقدم ليه اي خدمه او اي حاجه فاهم ازاي؟ فمن باب اولى بقى لما تشوف اللي النبي عمله عشانك قد ايه النبي فعلا تعب عشاننا قد ايه النبي بذل كتير جدا قد ايه النبي 23 سنه كلها بذل وتضحيه وعطاء شوف قد ايه النبي اتاذى شوف قد ايه النبي اتطرد من مكه شوف قد ايه اتدبرت مؤامرات ضده شوف اتهم في عرضه كل دوت والنبي عليه السلام كانت اخر بسمه ابتسمها في عمره لما شاف المسلمين واقفين بيصلوا خلف ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وكان مطمئن وفرحان وسعيد على اجتماع الامه على هذه الفريضه الغاليه لعماد الدين اللي من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين كتير من الشباب النهارده الواحد بيحزن عشانهم عشان مش بيصلوا وفي النهايه هو بيتمنى وبيشتهي ان شفاعه النبي والنبي ان شاء الله و- ويا بخت اللي كان من كان النبي شفيعه و و- لكن مش اي حد ده بيشفع له يا جماعه يعني هل حضرتك متخيل ان ممكن انسان يكون بينكر سنه النبي او هو اصلا مش مقتنع باللي النبي كان بيعمله او هو مش عاجبه اصلا الحاجات اللي النبي كان بيعملها والنبي ممكن يشفع له حاجة كبيرة قوي قوي قوي ان يكون النبي غالي عندك لدرجة ان انت بتتحرى ان انت تقلده في كل صغيرة وكبيرة يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في يوم من الأيام كان ماشي مع الصحابة في صحراء خدوا بالكم مكان بعيد أو في سفر فجه في مكان معين وراح قعد يضرب الدبة بتاعته ضرب خفيف كده لحد ما خلاها تدور حوالين نفسها ثلاث مرات وراح نازل برجله اليمين على صخرة وواقف جنب الصخرة دي وصلى ركعتين الصحابة مستغربين هو بيعمل كده ليه وبعد ما صلى قال أما إني قد علمت عجبكم أنا عارف إن أنتوا بتتعجبوا أنا عملت كده ليه ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان فاستدارت دابته ثلاث مرات ونزل برجله اليمنى على تلك الصخرة وصلى ركعتين فأحببت أن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا سلام على الاتباع العجيب عمر بن الخطاب يقف قدام الحجر الأسود يقول له أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك مين معانا يا أستاذ عمر من إيطاليا السلام عليكم أستاذ أكرم من إيطاليا السلام عليكم ايوه وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت انا عايز اسالك بس كده اتفضل في انا بتشرف بيك ودايما بحب اسمع لك دايما يا رب حبك.
ربنا يجعلنا الهدى الله عليك ان شاء الله يا رب الله يبارك فيك يا استاذ اكرم انا بالي وبين مراتي مشاكل وكل اجازه كل منزل انا بقعد في مصر بيت شهر ونص نعم وباجي رزقي هنا باكل عيش في ربنا إيطاليا يوسع عليك أنت عارف يا- الأرزاق يا رب ربنا يرزقنا جميعا ربنا يوسع عليك في كل اجازه في كل اجازه لازم يحصل بيني وبينها زعل و...
نعم و... وتروح بيت ابوها هي بنت عمي تعتبر والحيط في الحيط نعم
في كل اجازه لازم تمشي نعم يا بنت الناس حرام عليك نعم.
في حاجات تانية سر عودتها يطلع لامها نعم.
اقول لها كده غلط امها تروح تقول و...
نعم.
والزعل كتير جابت لي عقده نفسيه وانا مش حابب كده لانها يا عمي وبنت عمي نعم طب اقول لك حاجه يا استاذ اكرم هو السؤال واضح ربنا يبارك فيك انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ اكرم ولكل من كان يعني عنده نفس المشكله واضح ان انت قاعد 11 شهر في ايطاليا وشهر واحد بتنزله مصر طب هل هي ممكن من باب للطاق كده اول ما ما انت بتيجي من ايطاليا تقوم هي آه، يعني رايحه لاهلها اكيد في حاجه مزعلها منك او اكيد في حاجه مزعلاك انت منها طب ما في لحظه صفاء كده حتى اقعد اسال اهلها طب ايه اللي مزعلها منك او ايه اللي هي م- يعني ايه ايه اللي حاصل فانت ممكن تعرف ان في حاجه وممكن تكون يعني حضرتك يعني لولا ان انت فيك خير ما كنتش سالت يعني واضح ان حضرتك انسان فاضل اسالها برضو ايه اللي مزعلك ربما احيانا يا جماعه بتحصل حاجات بين الزوجين وما بيكونش الزوج يقصدها اصلا او حاجه تحصل من الزوجه وهي فعلا ما تقصدهاش فلما الزوج يسال ويعرف و- ونعالج الموضوع اسالهم ايه اللي بيضايقها هتقول والله بيضايقني ان لما بيجي مثلا من السفر مثلا بيتعامل بطريقه معينه او بيتكلم بطريقه او كذا او كذا طب خلاص يبقى انا هبطل الموضوع ده واتكلم بطريقه احسن او اتعامل بطريقه احسن آه، في الحال دي بنعالجها ما دام هو شهر واحد تتحملها وهي تتحملك وانت كده كده قاعد 11 شهر في ايطاليا ربنا يبارك فيك ويملى بيتكم بالخير والموده والطاعه والحب يا رب العالمين آه، ام اسماء السلام عليكم ام سما السلام السلام ع- عليكم على- انا سيف محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله يبارك فيك ويعزك يا رب انا عندي بنتي عندها اربع ايام دلوقتي ونفس حضرتك تسميها لي ما شاء الله ما شاء الله انا عندي سما والثانيه مش عارفه اسميها ايه والله هقول لحضرتك حاجة طبعا أنا إيه أنا أنا يعني آه، عن نفسي آه، يعني في أسماء معينة بحبها جدا زي اسم آه، يعني اسم خديجة أنا بحب قوي اسم أمنا خديجة رضي آه.
الله عنها وأرضاها وممكن تسميها مثلا لو حبيت يعني أنا يعني أنا عموما بس يعني ولا أقول لك لحسن زوجتي تزعل بس مش مشكلة يلا يعني سميها رودينا أنا بنتي آخر بنت ليه اسمها رودينا وممكن تسميها سهيلة وممكن تسميها آه، أسماء يعني في أسماء كده حلوة يعني ربنا يتقبل وكل الأسماء جميلة عائشة يعني خلاص انا هسميها رضينا يا شيخ احمد هتسميها رودينا طب خلاص ان شاء يبقى الله استنى هتبقى زي بنت اسم حضرتك بس يا رب تطلع زيها ربنا يبارك فيك يا رب احفظك يا رب العالمين الله يبارك فيك يا ام سلمى ربنا يحفظك ايوه الاخت مين السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا مينا من هولندا يا اهلا وسهلا آه، الشيخ محمود بارك الله فيك الله يبارك أنا فيك نورت الشاشة الله يبارك فيك ويحفظك يا رب آه، آه، أنا عايزة دعاء أس- الأسبوع اللي ماضي حاضر حاضر عينيا والله يا حاضر ه- سادعو لك ان شاء الله عينيا حاضر آه، وأنا انا عايزه باشا اسجله ان شاء الله
عايزه ايه معلش مش سامع أت- طالب منك الدعاء ادعي معايا الله تعالى يفرج عليا اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنك وعن كل مسلم ومسلمه يا رب امين يا رب العالمين العالمين ربنا يخليك ويشفيك احتمت ان شاء الله الله يبارك فيك يا اخت مينا ربنا يعزك ويسترك يا رب بارك الله فيك الله يعزك ربنا احتمت يحفظك.
ويخليك اولادك ان شاء الله الله يخليك ويعزك ويسترك يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا حاضر عينيا حاضر عينيا ربنا يبارك فيك يا أخت منى ربنا يعزك والله انا يعني يعني ببقى سعيد جدا من اي مسلم او مسلمه بيتصلوا من الغربه سواء من هولندا من فرنسا من ايطاليا ببقى سعيد جدا جدا ان المسلمين بيبقوا متابعينا في البلاد ديت لان هم بيحسوا بغربه شديده فلما بنذكرهم بالله ولما نقول لهم اصبروا وربنا يا رب يوسع عليهم جميعا يا رب ويكرمهم ويحفظ كل المسلمين في غربتهم و- ويجبر بخاطرهم ويألف بين قلوبهم ويرجعهم لاولادهم ولاهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين قولوا امين انه الواحد والله بيبقى سعيد جدا جدا بان هو يكون في غربه او هي تكون في غربه ومهتمين بدينهم وبيس- يعني بتوصلني رسائل والله بتسلك صدري ان اسر كامله اسر كامله من المغتربين سواء في ايطاليا في النمسا في في هولندا في امريكا في انجلترا في في كل مكان في العالم أسر كاملة بيقولوا بنخلي سهرتنا مع بعض في يوم الثلاث في ليلة في بيت النبي كل مرة ببيت واحد من المغتربين اللي موجودين في المكان ده حاجة والله العظيم بتسعد القلب يعني مثلا في فرنسا المكان الفلاني يقولوا سهرتنا مع بعض يوم الثلاث نقعد مع بعض كأسرة كاملة كأهل حي في عند فلان الفلاني نتفرج عليه لفية النبي الأسبوع اللي بعده عند فلان وهكذا حاجة تفرح القلب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا ويجعل اجتماعكم يا رب سبب في إن أنتوا تكونوا في صحبة النبي في الجنة إن شاء الله أستاذ عصام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا وال- والله نحبك في الله يا شيخ محمود أحبك الذي أحببتني فيه ربنا والله يعزك.
العظيم يعني بحبك حب يعني بطريقة فظيعة الله يسترك يا أخي ويبارك فيك آه، دلوقتي أنا بأخر صلاة الشفع والوتر أيوة يعني اللي قبل الفجر بساعة كده وبقوم أ- أصلي قيام الليل جميل وبعد كده أصلي الشفع والوتر جميل وبعد كده أستنى بقى الفجر وأصلي الفجر وبعد كده بنام ما شاء الله هي مشكلة يا شيخ محمود لا ما فيش مشكلة ده انت كده عملت ال- ال- ال- ال- اللي الكتاب بيقول عليه يعني يعني والله يعني أنا أنت والشيخ محمد حسان ربنا آه، يكرمك يا رب ربنا يسترك والشيخ آه، محمد سامي يعقوب انا لما بشوفكم على الشاشه انا بستحي اقفل التلفزيون وانام الله يبارك فيك ربنا يبارك والله فيك.
العظيم الله بتكلم يبارك.
سيادتك كده ربنا يحفظك ويسترك ويبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وياك على الخير يا استاذ عصام الله يبارك استاذ محمد من ايطاليا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا استاذ محمد
السلام عليكم وعليكم السلام ربنا يحفظك في غربتك ويبارك فيك ازيك يا عم الشيخ الله يخليك يا استاذ محمد
الله يخليك احنا والله فرحانين ان احنا بنشوفك دايما يا حاج محمود وانا اسعد بيكم والله ولسه بقول دلوقتي انا سعيد جدا باخواننا وحبايبنا ال- المسلمين اللي موجودين في بلاد الغربه بقول والله سعيد جدا ب- يعني ب- ب- بمشاركتهم لينا في البرنامج وربنا ي- يجمعنا واياكم على خير يا رب
انا امين انا محتاج دعوتك يا شيخ والله احنا قاعدين فتره اهوت ومستنين آه، خمس سنين في الغربه نعم آه، الحمد لله يمكن آه، ما عطيناش ربنا نعم لان ربنا هنا يبارك.
فتن كتيره انا عارف والله ربنا احنا يحفظك محتاجين آه، من حضرتك آه، نصايح نعم يعني احنا مرتبطين باقامه على اساس ان احنا ننزل ونتجوز نعم ولولا سوء الاحوال في مصر لكنا نزلنا من زمان يعني ربنا يبارك فيكم انا هقول لك عن حاجه يا استاذ محمد آه، نصايحي والله وان شاء الله آه، يعني عايز اعمل لكم حلقه مخصوصه لاخواننا المسلمين اللي عايشين في بلاد الغربه بجد محتاج حلقه كده فعلا نتعايش فيها ونستقبل تليفونات بقى من كل الدول الغربيه بالذات آه، ايطاليا فرنسا الحتت ديت عايز اقول لكم يا ريت امسكوا في ايدين بعض خليكم مع بعض واعتصموا بحبل الله جميعا آه، انما ينال الذئب من الغنم القاسيه اوعى حد فيكم يبعد لوحده والا هيقع فريسه للفتن ال- البشعه اللي موجوده في بلاد الغرب يا ريت بجد اتمسكوا كده مع بعض و- وتكاتفوا النساء مع النساء والرجال مع الرجال كل بعض كده كلكم مع بعض كده تكونوا عونا لبعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى استاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا ازيك يا اخي الفاضل الله يعزك ويسترك حقيقي فعلا انا بحبك في الله محبه ربنا وحده اللي يعلمها الله يبارك فيك.
ومن حب فيك سميت اسمي اسم ابني محمود على اسم حضرتك ما شاء الله ما شاء الله آه، حضرتك يا شيخ انا يعني كان جات لي مشكله قبل كده نعم و- وتركت الصلاه بصراحه انا حاجه بيت ربنا الحمد لله ربنا يتقبل يا رب.
وربنا موسعها عليا وبيديني ومديني زوجه صالحه اولاد ما شاء- صالحين ما شاء الله فكنت نويت نيه كده لله ان انا من اول السنه ان انا ان شاء الله ابدا الصلاه وارجع تاني للصيام و... يعني ان انا احاول ان انا اتغير فهل النيه ديت اللي هي نعم.
المسبقه خطا فعلا ولا إيه؟
انا انا عايز اقول لك حاجه بس يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك هي بس المشكله في ايه انت حضرتك ربنا يا رب يبارك في عمرك ويحفظك وانا سعيد جدا بسماع صوتك آه اللي انت بتقول انا نويت من اول السنه هبتدي اصلي بقى وارجع للصلاه والصيام اخويا احمد وحبيبي آه انا اخشى اخشى ان الانسان ما يضمنش انه يعيش لاول السنه احنا ما نضمنش يعني انا ما اضمن انا عن نفسي فاضل على في الحلقه فاضل حوالي مثلا سبع ثمان دقايق والله ما اضمن اكملهم فانا عايز اقول لك يا استاذ احمد بالله عليك ما دمت بتحبني ومسبب لك على اسمي فربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك آه، بالله عليك الحق عشان خاطر رب يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بالله عليك تصلي ليلاتي بعد ما تخلص الحلقة دي مباشرة قوم بالله عليك صلي حتى المغرب والعشاء ووعدني إن شاء الله إن أنت تصلي الفجر حاضر النهاردة في المسجد لعل وعسى يمكن تموت على تلك الصلاة فتحشر يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا وإياك على خير ما تضمنش أخويا أحمد إن أنت تعيش لحد يوم 1 يناير فنلحق نصلي من النهاردة وربنا يكرمنا ونجدد البيعة وإن شاء الله عفى الله عما سلف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أرجو الله وأسأل الله أن يغفر لك ويغفر لكل مقصر جالس قدام الآن ويغفر لنا وكلنا مقصرين ربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين ويعفو عنا بس بالله عليك يا استاذ احمد مش حضرتك وبس واي واحد لسه ما بيصليش بالله عليكم الليله دي يا جماعه لعل وعسى تكون خاتمه السعاده الواحد من دول يبقى عايش حياته كلها في معصيه واول ما يخلص النيه لله ويقوم يسجد يموت وهو ساجد يلقى الله يوم القيامه ساجدا ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الشاهد في الموضوع يا حبايب قلبي ان احنا لما بنتكلم عن الشفاعه اوعى ننسى اوعى ننسى اللي النبي قدمهم لنا قدمه قدمه لنا واللي لسه هيقدمه لنا يوم القيامه ونقول يا ترى يا ترى اقعد اسال نفسك واسالي نفسك انا عملت ايه عشان استحق الشفاعه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا نشوف ونراجع مره تانية الاسباب كيف نفوز بشفاعه النبي عليه السلام اقامه التوحيد ان احنا نسال ربنا الوسيله للنبي عليه السلام نصلي على النبي 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل ان احنا نس- نسال المولى عز وجل ونستعين بالله انه يرزقنا شفاعه النبي اخر حاجه ان احنا لو ربنا قدر لنا ان احنا نموت في مدينه النبي عليه السلام فبها ونعمه عيننا عشان نفوز بشفاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم ايوه يا أستاذ شريف بن- بنعدى من ع- من فرنسا السلام عليكم
السلام عليكم الشيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه الله يخليك الله يحفظك الله يسترك ان شاء الله امين يا رب العالمين اني مسرور مسرور جدا بك آه، اتذكر معك في الهاتف ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب العالمين اريد ان ت- ت- تدعي بالشفاء مسكين يبتلي ب- ب- ب- بمرض آه، ادعي لي بالشفاء ان شاء الله اسال الله عز في وجل المؤمنين ان شاء الله الرحمن الرحيم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين اللهم امين
آه يعني اي تس- اي سؤال عند حضرتك أستاذ- استاذ الفاضل ربنا يبارك فيك طيب الاتصال انقطع آه فعايزين عايزين ع- الاخت ر- الاخت رجاء من المغرب السلام عليكم
اسمي الشيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انا بحبك في الله وجزاك الله خيرا على كل كلمه وعلى كل حرف تعمل عليه ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسترك يا رب العالمين
انت تفضل.
والاخوان اللي اتفضلي يا اخت رجاء سامع حضرتك هذه اول مره بتصل بالبرنامج وعندي اسئله كثيره ولكن فيما بعد انا اتصلت خصيصا لاقول لك جزاك الله خيرا الله يبارك فيك وإن طريقتك في التبليغ فعلا تؤثر في وتبكيني حتى أنا وأمي الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
وأنت السبب في كثير من الأشياء صرت أطبقها في حياتي من صلاة الفجر والذكر وقوة الإيمان والله العظيم بدعي معك في كل وقت الله يبارك وجزاك الله كل خير امين يا رب العالمين ادعي لنا يا اخت رجاء ادعي لنا ربنا يبارك فيك والله.
ادعي لنا بالله عليك ادعي لنا ربنا يثبتنا وي- ويعيننا على الدعوه وي...
آمين يا رب و...
العالمين.
ويصرف اللهم عنا السوء يسترنا يا و...
رب في الدنيا وفي الآخرة اه والله ده احنا محتاجين دعواتكم والله محتاجين دعواتكم ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يقوينا ان احنا نقدر نستمر في الدعوه وان احنا ربنا يدينا الصحه ان احنا آه، نقدر نقدم لكم اكتر واكتر وان ربنا يا يصرف يصرف عنا شياطين الانس اللي آه، يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم عايز اقول بس أترجاك يا شيخ إنك تدعي لي عشان حاضر الحجاب حاضر يا والله شيخ.
حاضر والله انا بكتب اسماءكم والله ولطالب دعوه على عينه وعلى راسه والله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويعني انا عايز اقول بس قبل ما نخلص عايز اقول الواجب بس يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم ما ننساش صيام الاثنين والخميس آه، وزي ما بيقول بقى عبد الله بن مسعود الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه النهار قصير قوي فتقدر تصوم والليل طويل جدا تقدر تنام خمس ساعات وتقوم تلاقي في خمس ساعات كمان موجودين تقدر تصلي براحتك وتعمل اللي انت عايزه الحاجة التانية الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة التالتة حاجة مهمة أوي أوي حاجة عملية كده داخلين على أجازة نص السنة بالله عليكم عايزين كل واحد فينا على قد ما يقدر يجيب هدية وياخد ولاده ويروح يزور دار أيتام ويكرم يتيم ويمسح على راسه عشان ربنا يكرمه ويكون مع النبي في الجنة أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين الوقت معاكم بيجري بسرعة وربنا يبارك فيك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت